السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد روي إن واحد من الصحابة راح للنبي عليه الصلاة والسلام معاه اخوه بيقول له يا رسول الله هذا اخي جاء يبايعك على الاسلام وعلى الهجره فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الاسلام فنقبله واما الهجره فقد مضت ومضى اهلها بما فيها خلاص فرصه وراحت خايف يا جماعه خايف لو حد مننا نزل تحت التراب يقول رب ارجعون يلاقي الرد واما العمر فقد مضى ومضى اهله بما فيه في حاجات يا جماعه ما فيش فيها تهاون ما ينفعش نتهاون فيه ابو مسلم الخولاني لما كانت رجليه بتوجعه في قيام الليل ما كانش بيحطها في ميه بملح كان بيجلدها ليه ما فيش هنا تهاون ما ينفعش رب ارجعون اللي بيموت وما جوزش بنته ما بيقولش رب ارجعون لعلي اجوزها رب ارجعون لعل اخد ماجستير ودكتوراه رب ارجعون لعل ابن بيت رب ارجعون لعل اعمل رصيد لا لعلي اعمل صالحا دي الحاجه اللي الانسان بيندم عليها واذا النفوس زوجت لو نفسك زوجت يوم القيامه هتبقى مع نبيين ولا الصديقين ولا الشهداء ولا الصالحين ولا القوامين ولا الابرار ولا مع مين هتبقى مع مين كنت مقف واقف مع واحد صاحبي اخر الليل قبيل الفجر وفجاه النور قطع من المنطقه فبقت المنطقه ظلام دامس ظلام دامس قال سبحان الله اهو يوم القيامه هيقوم كده اهو بالمنظر ده يوم القيامه فجاه يبقى الانسان ما هوش شايف لا يمين ولا شماله يا جماعه في حاجات ما فيش فيها تهاون يعني ايه يعني انا عايز اقول ايه عايز اقول يا جماعه ان الحياه فرص ما ينفعش نضيع ولا فرصه ما ينفعش لازم نكسب كل الفرص في حياتنا واعظم فرصه في حياه المؤمن هي الحج لازم كلنا نحج السنه دي ان شاء الله لازم حجه 1429 هجريه نلاقيها في ميزاننا يوم القيامه ان شاء الله نلاقيها في صحيفتنا يوم ما نقابل ربنا ان شاء الله لازم كلنا نحج السنه دي طب ازاي نحج ازاي ده خلاص ده يوم الترويه بكره نحج ازاي حج بقلبك حج بقلبك نحج بقلوبنا السنه دي يا جماعه ان شاء الله هو ده الشعار بتاع الليله ايحسب وفد عرفات ان يستاثروا بتنزل الله دوننا ايحسب وفد عرفات ان يستاثروا بالعتق من النار دوننا ايحسب وفد عرفات ان يستاثروا بالمغفره دوننا والله لا نزاحمنهم على الطريق الى الله حتى يعلموا انهم قد خلفوا وراءهم رجالا درس الليله رساله رساله للي مسافر يحج واللي سافر يحج بقول له حج بقلبك حج بقلبك هناك انت بتصلي خمس صلوات في اليوم يبقى انت محتاج خمس صلوات يوميا عشان قلبك يتشحن في اليوم بتصوم شهر في السنه يبقى انت محتاج شهر الصيام في السنه عشان قلبك يتشحن طول السنه بتحج مره في العمر يبقى انت حجتك دي شحنه العمر كله لازم تحج بقلبك في كل مكان بتروحه هناك بقول درس الليله رساله للي ما حجش بقول له انا انا النهارده لازم تشتاق للحج لازم تستعد بقلبك في اي لحظه الباب فيها هيتفتح ولازم تحج بقلبك هنا بقى ان شاء الله كل اللي هم بيعملوه هناك هنعمله هنا يا جماعه باذن الله سبحانه وتعالى يا جماعه ايه يا ترى ايه اللي كان في قلب امراه فرعون عشان تتعذب العذاب الرهيب ده وهي صابره يقينا كان في قلبها حاجه شد من العذاب يقينا كان في قلب بلال حاجه شد من الكوي بالنار يقينا كان في قلب عروه بن الزبير حاجه شد من الم قطع الرجل اللي هم بيقطعوا له رجله من غير ما يشرب خمر يقينا كان في قلب عباد بن بشر حاجه اشد من ضرب السهام والمش المشرك بيضربه بالسهام عشان يقتله وهو بيصلي بالقران يقينا كان في قلب عثمان حاجه اشد من الم تورم الرجلين وهو بيصلي بالقران كله في وش الكعبه عايزين الحاجات دي تيجي في قلوبنا يا جماعه عايزين قلوبنا تعيش مع ربنا بقى ان شاء الله نبدا الحج الليله ان شاء الله نبدا الحج بقلوبنا لغايه ما ربنا يفرجها علينا ونحج بكل ذره في اجسامنا وارواحنا اول حاجه لبيك اللهم لبيك اول حاجه واحنا بنقول له لبيك يا رب يعني ايه لبيك لبيك يعني ايه يا امه محمد يعني جاي لك يا رب جاي لك سايب الدنيا وجاي لك سايب حياتي وجاي لك سايب اولادي ووظيفتي ودنيتي وجاي لك الله جاي منين إيه؟ جاي من بلد بيني وبينها بيني وبين بيت الحرام 500 1000 كيلو متر 2000 كيلو متر هو كل واحد بينادي لك يقول لك تعالى بتسيب دنيتك وتمشي 1000 كيلو متر وتروح له لا ده ربنا بس لبيك يا رب في كل امر من اوامرك في حياتي لبيك يا رب في كل معصيه سيبها من المعصيه اللي انت نهيتني عنها لبيك دي معاهده بيني وبينك يا رب ان انا هستقيم على طريقك طول حياتي سيدنا محمد شاف سيدنا موسى وهو بيلبي ناحيه الكعبه وله جؤار بالتلبيه بيجأر الى الله بالتلبيه بيجأر وبيقول لبيك اللهم لبيك انتوا تعرفوا يا جماعه ان كل حاجه بتلبي في الدنيا الوقت مع الحجاج تعرفوا ان كل ورقه شجر في اي مكان في الارض على طريق واحد راح يحج بيت الله الحرام بتلبي تعرفوا ان كل سمكه في بحر ومحيط الوقت بتلبي في كل طريق بيمر منه حج وبيلبي تعرفوا ان الدنيا كلها الوقت بتلبي مع الحجاج رسول الله كان بيلبي كام مره عما بيوصل للكعبه 450 كيلو من المدينه لمكه كان النبي عليه الصلاه والسلام ما بياخدهاش في اتوبيس زينا كان على الدب عليه الصلاه والسلام لو لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك الاربع كلمات خدوا أربعة متر يعني كل أربعة متر النبي بيقولهم مره يعني بيقولهم عما يوصل مئة الف مره بيقول له ربنا جاي لك يا رب مئة الف مره قبل ما يدخل على باب الملك سبحانه وتعالى انما احنا لبيك يا دنيا لبيك يا شهادات لبيك يا فلوس لبيك يا شهوات لبيك يعني جاي لك جاي لك دي يعني انت ناديتني وانا جاي لك كل واحد مننا صدى له نداء من الملك الملك ناداك وناداكي وناداني ونادانا كلنا يا قلبك هنلبي نداء الملك امتى هنلبي النداء امتى يا جماعه بعد كده لبس الاحرام لما بنلبس لبس الاحرام لبس الاحرام اللي زي الكفن الابيض اللي كله منظر الطهاره والنقاء لبس الاحرام ده ايه ده مراسم الدخول على الملك كل ملك بنلبس له احسن لبس واحنا داخلين عليه انما الله بنلبس له اللبس ده اللبس اللي هنقابله بيه لما هنموت بنلبس له اللبس ده ونفضل 300 400 كيلو نقول له جاي لك يا ملك وده مراسم الدخول على الملك سبحانه وتعالى ونفضل طول الطريق ممنوع انك تحلق حاضر يا رب ممنوع انك تاخد من كذا حاضر يا رب ممنوع انك تتعطري حاضر يا رب ممنوع الله ده ممنوع حاضر ده مش ممنوع حاضر انت لابس لبس الكفن وبتقول حاضر زي الميت بين ايدين اللي بيغسله بالظبط انت بقيت بين ايدين ربنا زي الميت بين ربنا بيحركك كيف شاء يعني حج بقلبك حج بقلبك ازاي احرم بقلبك خليك زي الميت بين ايدين المغسل وانت بين ايدين الملك ولله المثل الاعلى لبي ربنا في كل امر في حياتك لبي ربنا في كل امر في حياتك خلي معاهده بينك وبين ربنا لبيك اللهم لبيك شعار في كل امر من اوامر ربنا يبقى احنا كده زيهم هناك يا جماعه بنلبي وبنحرم بقلوبنا بعد كده اول ما بندخل على الحرم بقى اول حاجه بنعملها الايه الحجر الاسود نستلمه على طول اشمعنى الحجر الاسود هو البدايه يا رب ليه المناسك دي بدايتها الحجر الاسود الحجر الاسود ده من الجنه ربنا بيفكرك كل المجهود اللي انت عملته ده والسفر اللي سافرته والفلوس اللي دفعتها والمناسك اللي هتأديها والمجهود اللي هتبذله عشان ايه عشان الجنه افتكر الهدف عشان قلبك يشتعل افتكر الهدف عشان جوارحك ما تبطلش افتكر الجنه كل حاجه بكل ما تقرب لها تبدا تزهد زاد فيها الا الجنه كل ما تقرب شوقك ليها يزيد اكتر لو عملوا قريه سياحيه فخمه من افخم قرى سياحيه في العالم وعملوا معرض ليها تسويق يجيبوا صور من القريه الناس تشوفها تقول اه نفسنا ناخد فيها لو اتعمل معرض تسويق للجنه جابوا صور من الجنه واتعرضت في الدنيا لو اتفرجنا عليها قلبنا هيتخلع والله والله ما هنعرف ناكل ولا ننام ولا نعيش ولا نشرب ولا نعمل اي حاجه من الشوق ليها يا جماعه ده انا كنت مره في الحرم وانا بحج بفضل الله لقيت عطر في وش الحرم الكيلو ب 15000 ريال يعني حوالي 22000 جنيه قلت يا رب يا رب ده عرق اهل الجنه ريحته مسك امال مسك امال مسك الجنه امال عطور الجنه ريحتها ايه لما عطر في الدنيا ب 15000 جنيه ريحته كده امال عطور الجنه ريحتها ايه ولما بتستلم الحجر الاسود بتلاقيه اسود اسود ليه ده كان لونه الوان حجره الجنه ليه اسود من ذنوبك من ذنوبك من ذنوبي تقف قدامه كده وتقول ده بذنوب اسود الذنوب هتسود كل حاجه في حياتنا لو ما تبناش الذنوب هتسود كل شيء كل شيء كانت في فتاه مدمنه للغناء والمعازف ما كانتش تعرف تنام غير والام بي 3 في ودانها وقاعده تسمع اغاني وهي وهي بتنام امها كانت قوامه تقول لها يا بنتي قومي صلي تسيبها منها مره امها بتقول لها قومي صلي يا بنتي سابتها منها وقامت رايحه نايمه على السرير ومشغله الام بي 3 وقاعده تسمع الاغاني اللي بتحبها بتبص لقت البلكونه مفتوحه قالت تقوم تقفلها قايمه تقفلها لقت حاجه طايره حشره طايره من البلكونه داخله عارفه هدفها عارفه هي رايحه فين قامت داخله على ودنها حست بالم رهيب في ودنها نزلوا بقى على مستشفى الطوارئ الحشره لما بتدخل ودن الانسان بتعمل طنين جوه بتحاول تخرج بيبقى الانسان هيتجنن بيبقى الالم بتاعها فظيع وال... وال يعني الاستثاره بتاعت الانسان بتبقى رهيبه راحت المستشفى مفيش حد يعمل لها حاجه ساعتها سابوها للصبح الصبح جم يطلعوا الحشره لقوا الحشره ما بتطلعش قاعده تتقطع يطلعوا رجل يطلعوا بطن يطلعوا صدر لغايه ما في الاخر لقوا ان انياب الحشره او رجلها القدامانيه غرزت في طبله ودن هذه الفتاه مش عارفين يطلعوها قالوا طب خمس ايام يمكن تتحلل ما اتحللتش طب خمس ايام تانيين يمكن تتحلل ما اتحللتش بدا سمعها يضعف وفرج ربنا يجي بعد ما سمعها خلاص كان هيفقد في الودن دي كانت تضطر تعمل عمليه جراحيه عشان تطلع الحاجات ده ايه انا بحس ان دي رساله تحذير لها من ربنا هي فاقت في الموقف ده كان ربنا بيقول لها العضو اللي انت بتعصيني بيه انا ممكن انزل عقوبتي عليه رساله تحذير من الله يا جماعه المعاصي هتسود كل حاجه في حياتنا زي ما الحجر الاسود اتسود بمعاصينا ربنا بيقول لك شوف الذنوب بتعمل ايه وانت بتستلم الحجر الاسود ده البدايه طب لو انت بعيد عنه مش عارف تستلمه وتلمسه بتشاور له من بعيد يعني ايه بتشاور له اصل من عند ربنا كانك بتقول منايا اوصل لك يا رب منايا اوصل لك يا رب مشتاق ان انا اوصل بس مش قادر غير ان انا استلم من بعيد يا رب وبعد كده الكعبه يا جماعه الكعبه الكعبه اللي فوقها بسبع سماوات البيت المعمور حواليه سبعين الف ملك بيطوفوا في السماء السبعه وفوقه عرش الرحمن حواليه ملائكه الملأ الاعلى بيطوفوا حواليه بكل شوق الى الله الكعبه يا جماعه لما رحت حج لقيت الطيور اللي حوالين الكعبه فوقيها على طول صفه اجنحتها ما بترفرفش قلما بلاقيها بترفرف يا رب ده انت قلت في القران والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه طيور الحرم ما بتبطلش صلاه ما ببطلش تسبيح لله سبحانه وتعالى صفة كان نفسي في كاميرا فيديو اصورها بيها والله لما كنت بحج صفة لله سبحانه وتعالى يا جماعة المنظر الوحيد على وجه الارض اللي بتشوف فيه منظر السماوات السبعه ما من موضع اربع اصابع الا وملك ساجد لله او عبد لله الموضع الوحيد اللي هتشوف المنظر ده على الارض في الحرم ما من موضع اربع اصابع الا وبني ادم ساجد بيقرا قران بيطوف بيبكي بيسعى المنظر السماء العظيم المهول ده مش هتشوفه غير في المكان ده لما تدخل للحرم كده وتقف وتبص ياه هنا النبي كان قاعد عليه الصلاه والسلام متوسد وخبأ الباب دخل عليه ظهره متقطع اغثنا يا رسول الله وهنا خبيب اتاخد وودوه التنعيم وقطعوا جسمه وهنا زنيره كانوا بيكوها بالنار لغايه ما مناظرها اتعمى وهنا ام شريكه كانوا بيعطشوها من التعذيب وهنا ابن مسعود اتلموا عليه وكانوا هيقتلوه لما جهر بسوره الرحمن وهنا ابو ذر كان هيموتوه كل ده اتلغى كل الواقع ده انتهى الواقع ده بقى بتاعنا احنا كلنا ما عادش في مشرك واحد في ارض الجزيره ما عادش في مشرك واحد في مكه ما عادش في مشرك ولا كافر واحد الواقع ده كله بقى بتاعنا ازاي ازاي النصر الكاسح بتاع الاسلام ده اتعمل لان ربنا قيد الرسول عليه السلام دعا ربنا 24 ساعه الرسول طلع على رؤوس الجبال يهتف بالدعوه الى الله ويلم مكه الرسول نزل الاسواق يدعو الى الله الرسول كان بيخبط على البيوت عشان يدعو الناس الى الله الرسول كان بيوقف الناس في الشارع ويكلمهم عن الله الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيسافر عشرات الكيلومترات زي الطائف وزي الاسواق عشان يدعو الى الله اللي كان بيكرهه كان بيدعوه اللي حاول يقتله كان بيدعوه اللي اذاه كان بيدعوه حتى وهو بيموت عليه الصلاه والسلام كان بيدعو الى الله وبيقول الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم طلع الصحابه رضوان الله عليهم ما بيبطلوش دعوه ما هو شافوا النبي ده حياته ما بيبطلوش مصعب طلع يدعو للمدينه معاذ وخالد طلعوا يدعوا في اليمن الطفيل بن عمرو الدوسي طلع يدعو دوس ابو ذر طلع يدعو غفار السيده خديجه طلعت تدعو النساء كانوا يا جماعه قلبوا الواقع يا جماعه غيروا الواقع انما دلوقتي الفساد اللي في الارض ده مين اللي شغال في الدعوه مين عايزين الحرم الجامعي يتغير زي الحرم المكي يتقلب لمكان لا يعصى الله فيه على الاطلاق لازم نشتغل في الدعوه يا شباب انما الوقت ليله الوقفه اللي الشباب كلهم مستنيينها اللي ما بيشربش مخدرات بيشرب ليلتها مخدرات اللي ما بيشربش خمر بيشرب ليلتها خمر اللي ما بيقعش في الكبائر بيقع ليلتها في الفواحش ليله العيد اللي هي ليله افضل يوم عند الله في الدنيا الشباب بيعصوا ربنا فيه معاصي رهيبه واحنا دورنا ايه وبنعمل ايه وبنفوقهم ازاي يا جماعه بعد كده بندخل على الكعبه الكعبة وبعد كده يا اخواني الحرم بقى الحرم اللي الصلاة فيه ب ألف صلاة يا رب ده ليلة القدر الصلاة فيه بتضاعف 30 ألف صلاة ليلة القدر لو حسبتوها الصلاة توصل ل 30 ألف صلاة يعني الحرم ليلة قدر مستمرة لا تتوقف العبادة فيه ب ألف عبادة بل أفضل من ليلة القدر كمان لما جالي الحج لا فكان قدامي يومين ممكن يجي لي تذكره مجانيه قلت يا رب انا يومين هستخسر فيهم كذا الف جنيه في التذكره هم قدامي بفضل الله الفلوس هستخسر اليومين دول ب 10 صلوات في 100000 بمليون صلاه اجيبهم منين دول اجيب استخسر استخسر فلوس تذكره في 100000 صلاه الواحد طلع فورا بفضل الله سبحانه وتعالى تتاخر ازاي لما تدخل هناك في الحرم يا رب انت جبتني هنا انت منيت عليا هنا معقوله يا رب معقوله يا رب فتحت لي بابك والله يا جماعه انا فاكر السنه اللي حجيت فيها كنت داخل يوميها بدي الدرس في الجامع يوم الجمعه وداخل وخلاص بقى وزي الحجه داخله والواحد بقى كان زعلان ولا في فلوس ولا في امكانيات ان الواحد يسافر لقيت واحد مقابلني على وش دخله المسجد قبل صلاه المغرب بيقول لي انا شفت رؤيه النهارده ان انا وانت داخلين الحرم مع ناس كتير طردوا كل الناس وقاموا فاتحين انا وانت بس دخلت اصلي السنه بتاعه المغرب قعدت ابكي فيها طبعا انا مش مصدق هروح احج فين وازاي الموضوع انتهى خلاص كل حاجه خلصت يعني الناس اخذوا اخذتهم هناك والموضوع انتهى خلصت الدرس بعد الدرس لقيت اخ من اخوان الفضلاء جاي بيقول انا مع معايا ثلاث تاشيرات حج اصحابهم اعتذروا النهارده لو تلحق تجيب جوازك الليله ممكن تطلع تحج قلت الله اكبر سبحان الله العظيم تاني يوم قدمنا الجواز في السفاره ثالث يوم الجواز جه رابع يوم حجزنا التذكره خامس يوم كنت في الحرم بفضل الله ربنا هو الفتاح انا عايز قلبك يستعد بالاشواق عشان لحظه ما الباب يتفتح من عند الملك خلاص ما تسالش عن اي اسباب ولا اي حاجه هتلاقي نفسك هناك ربنا يرزقنا الحج والعمره يا رب اللهم امين حج بقلبك حج بقلبك انا عايزك تطوف انا عايزك تعمل كل حاجه من اللي قلتها بقلبك الحجر الاسود استلمه بقلبك عيش شعرك في حياتك منى يوصل لك يا رب الكعبه انا عايزك تحس انك انت وانت بتصلي كان الكعبه قدامك بالظبط الحرم انا عايزك تعمل كل حاجه بالضعف الحسنات عايزين يا جماعه نعمل كل حاجه هم بيعملوها وهقول لكم الوقت حاجات زي الحج بالظبط حج بقلبك الطواف نبدا نطوف بقى نبدا نطوف نبدا نطوف والملائكه من فوق سبع سماوات حوالين عرش الرحمن بتطوف وبتحف في العرش من كتر الشوق الى الله يعني ايه طواف لما عبد يقعد يطوف حوالين بيت سيده معناها ايه اول حاجه انا مكاني هنا يا سيدي انا عبد ومكاني هنا ما اقدرش اغادر المكان ده ماليش مكان غيرك ماليش مكان غير المكان ده اهو تاني حاجه انه كانه بيقول له انا في خدمتك 24 ساعه انا جاهز للخدمه 24 ساعه صاحي وبدور حوالين البيت وبطوف جاهز للخدمه 24 ساعه تحت امرك في اي طلب وفي اي وقت وكانه بيقول انا مستعد انا مستني اي نفحه تديها لي انا مستني اي نفحه تفتح الباب وتخرجها لي انا مستني اي رحمه تخرج لي منك وكانه بيقول برضو ادخل لك ازاي انا بلف وبدور على باب يتفتح لي ادخل لك منه اوصل لك ازاي اوصل لك ازاي يا جماعه لو قطه خدنا منها بنتها وحبسناها في بيت بتفضل تطوف حوالين البيت تدور على منفذ تدخل للقطه منه الطواف ده علامه شوق رهيب طوفان شوق للوصول الى الله اوصل لك ازاي يا رب انا عايزك هنا تحج بقلبك واللي يروح يحج يطوف بقلبه انا عايزك تطوف بقلبك يا رب انا مكاني هنا يا رب عبد انا جاهز في خدمه وطاعتك 24 ساعه انا مستني نفحاتك انا مشتاق لك اوصل لك ازاي ادخل لك ازاي ادخل عليك من انهي باب يا رب افتح لي بابي ووصلني اليك انا مشتاق ليك يا جماعه الكون كله بيطوف ما فيش ذره في الكون الذرات بتطوف حوالين النواه في الالكترونيات ال ال الكواكب بتطوف حوالين النجوم في المجرات الكون كله بيطوف في نفس اتجاه الطواف حوالين الكعبه عكس عقارب الساعه الكون كله قلنا الكون كله الوقت بيلبي وقلنا كمان الكون كله بيطوف علميا بيطوف وهنقول الكون كله بيسعى مع السعي ليه والشمس تجري لمستقر لا تجري جريان بتجري للمكان اللي هتسجد فيه تحت عرش الله سبحانه وتعالى طوف بقلبك طوف بقلبك انا عايزك تعيش بقلبك مع المعاني الرهيبه ديت امراه فرعون لما كانت سيده القصر الاولى سابت النعيم عشان ربنا ولما عذبوها استحملت العذاب عشان ربنا الشوق اللي كان في قلبها ربنا الرغبه اللي كانت في قلبها في ربنا فوق النعيم لما ابتلت بالنعيم وفوق العذاب لما ابتلت بالعذاب عايزين كده عايزين الرغبه اللي في قلوبنا لله تبقى فوق النعيم وفوق الابتلاء وفوق اي شيء الرغبه اللي في قلوبنا لله تبقى فوق اي حاجه عايزين كل ذره في اجسادنا وارواحنا تهتف بالشوق الى الله سبحانه وتعالى حج بقلبك تعرف الطواف ده يبقى حياتك تعرف تعيش مشتاق لربنا تعرف تعيش شعار حياتك ادخل عليك منين يا رب اوصل لك ازاي يا رب اوصل لك ازاي انا تحت امرك يا رب هو ده يبقى انت زي اللي بتطوف هناك بتحقق المقصد هنا بعد كده ندخل على السعي بقى طب اسعى بين الصفا والمروه طب ليه يا رب ليه السعي بعد الطواف ليه يا جماعه السعي بعد الطواف ليه عارفين ليه لانك انت بتطوف وبتقول اوصل لك ازاي مش هتوصل من غير سعي مش هيفتح عليك في الدين من غير سعي مش هتوصل للي انت عايزه للجنه ولرضا ربنا وللوصول لربنا من غير سعي لازم تسعي لازم توطن نفسك على السعي لازم توطن نفسك انك هتتعب عايز يفتح عليك لازم تتعب ولازم تسعى وخدوا بالكم السعي ده يا جماعه علاماته رهيبه اول حاجه في السعي السعي ده فيه هروله رهيبه هروله يقول لك هرول باقصى سرعه عندك في مكان معين كده تهرول يعني ايه يعني هات اخرك هات اخرك عشان توصل لي هات اخرك عشان افتح عليك هات اخرك عشان ارفعك وافتح عليك وبعد كده انت بتروح هناك تسعى وبعد كده ترجع هنا وبعد كده تروح هناك كانك بتقول لربنا انا مش هسيب باب ممكن اوصل لك منه مش هسعى وهقف عليه يا رب هروح اسعى هنا واروح اقف على الباب هنا واروح اقف على الباب هنا انا مش هسيب باب يوصلني ليك مش هقف عليه يا رب وبعد كده الباب اللي انت بتقف عليه بتروح الباب التاني وترجع له تاني وتروح الباب التاني وترجع له تاني كانك بتقول يا رب الباب اللي هعرف انه يوصلني ليك مش هقف عليه مره ولا اتنين فين انا هفضل واقف عليه واروح وارجع عليه واروح وارجع عليه انا يا رب مش هيأس لغايه ما الباب يتفتح يا رب انا حياتي كلها سعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الايمان في الثريا لبلغه رجال لو كان الايمان في الثريا لبلغه ايه رجال يعني ايه يعني لو كان الايمان على سطح القمر كان في ناس اخترعت المركبات الفضائيه قبل امريكا وطلعت القمر من كتر رغبتها الى الله ان في ناس رغبتها في الله اشد من رغبه اهل الدنيا في الدنيا والله يا جماعه امريكا ما عرفتش تطلع الثريا في عصر ناسا وكاله ناسا الفضائيه الروس ما عرفوش يطلعوا الثريا محدش عارف يطلعوا انما المؤمن لو الايمان كمان في السرية هيطلع السرية من رغبة إلى الله من كتر الشوق اللي في قلبه للوصول إلى الله ويرضاء الله لو كان الإيمان في السرية لبلغه رجال أنت كده لازم عشان توصل لربنا يكون عندك العزم على السعي ده أول واحدة سعت على الصفا والمرأة كانت امرأة امرأة هي اللي سنت لنا السنة ده إيه امرأة هي اللي إحنا بنقلدها الوقت اوعى تستقل طاقتك في الوصول لربنا اوعى تستقل طاقتك في إرضاء ربنا اوعى تستقل مقامك عند ربنا سبحانه وتعالى السعي يا جماعة السعي السعي اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك الله يعني الرسول بيقول لربنا يا رب انا عايز اعبدك بس عباده حب يا رب اصلي صلاه حب يا رب مش استتقال اقرا القران قرايه حب يا رب اقوم بين ايديك قيام حب يا رب مش واحد عايز ينام وهو بيصلي غصب عنه عايز اعبدك عباده حب يا جماعه عباده حب عروه بن الزبير في الليله اللي اتقطع فيها رجله صلى قيام ليل بصبع القران الورد الليلي بتاعه بيحب ربنا مش قادر يسيب العباده عثمان بن عفان وهو خليفه المسلمين مش طالب وراه امتحانين وقف يصلي في وش الكعبه الليله بختم القران كله بيحب ربنا مش قادر يسيب المقام مش قادر يا جماعه عايزين نعبد ربنا بحب ربنا قال لنا في القران خلق لكم جعل لكم ذرأ لكم لكم كل ده ليك انت لمين انت لمين احنا لمين يا جماعه كل ده ربنا عمله لينا انما احنا لله سبحانه وتعالى السعي يا جماعه حج بقلبك حج بقلبك اسعى بقلبك تعرف انك انت ما تسيبش باب يوصلك لربنا الا لو تقف عليه تعرف انك انت تجيب اخرك في المجهود في الوصول لربنا سبحانه وتعالى تعرف انك انت تروح وتيجي وما تسيبش باب الملك وكل باب يتفتح لك تقف عليه مره واثنين وثلاثه وعشره الفتح ما بيجيش من اول مره ولا تاني مره ولا ثالث مره عشان كده بنسعى كتير يا جماعه بنسعى كتير والله شاكر عليم حج بقلبك السعي بعد كده بعد كده بقى هنعدي بقى زمزم بقى وزمزم وبركات زمزم واللي كان عنده حصوه في الغدد الغدد اللي تحت اللي هي الغدد اللعابيه دهيت حصوه مؤلمه جدا شرب زمزم فضلت تخرج وكانت هتخرج بعمليه جراحيه واللي كان عندهم حصوات في الكلى وشربوا زمزم وربنا شفاهم واللي كان عندهم سرطان في الثدي وفي اجسادهم وفي اماكن مختلفه وشربوا زمزم وربنا شفاهم واللي شربوا زمزم عشان طلب العلم وبقوا علماء واللي شربوا زمزم عشان العباده وبقوا عباد واللي شربوا زمزم عشان الجنه وربنا فتح لهم ابوابها الثمانيه زمزم بقى يا جماعه زمزم بقى فضل ربنا العظيم البير اللي بقالها كذا الف سنه لغايه دلوقتي بتروينا كلنا وملايين الحجاج بيرجعوا بملايين الاطنان منها لبلادهم والبئر لا تنضب ولا تنتهي سبحان الملك كل الابار اللي كانت قبلها في الدنيا انتهت ونضبت والابار اللي بعدها انتهت ونضبت وهي لسه بتفيض وتفيض وتفيض بعد كده منى ورمي الجمرات وعرفات ومزدلفه يا ايام الحياه في الخلاء مع الله على رؤوس الجبال والهتاف لله على رؤوس الجبال الواحد صلى ركعتين مره في مزدلفه على راس جبل والله بنساهم طول عمري احد اخواني خدنا وطلعنا جبل طلعنا فوق لغايه ما شفنا عرفات دي لغايه ما شفنا مزدلفه تحتنا ومنها حاجات كده حاجات صغيره جدا حاجات نقط ووقفنا فوق قلت الواحد لازم يصلي في المكان ده المكان ده يمكن ما حد صلى ربنا فيه اصلي لربنا سبحانه وتعالى احساس يا جماعه ايام منى وعرفات ومزدلفه وروحانياتها رهيبه رغم ان ظروفها المعيشيه صعبه جدا سبحان الله العظيم يوم ساعه الصحيان والناس صحي كلها من منى وطالعه تنفر على عرفات والناس صحي كلها ولابسه لبس الاحرام لبس الكفن كذا مليون واحد بيصحوا في وقت واحد وبيقوموا تفتكر منظر البعث يوم القيامه بالظبط تكأن بالظبط يوم القيامه والملايين طالعه من تحت التراب بالاكفان البيضاء وطالعين كلهم منظر البعث بالظبط الحج بيربنا على الدار الاخره بيزود يقيننا بالدار الاخره بيخلينا نستعد للدار الاخره وكله واقف بتروح تعمل ايه حاجات كتير جدا بقى في مناسك الايام الجمرات رمي الجمرات رمي الجمار رمي الجمار تخيل انت بترمي كام جمر اول يوم سبعة تاني يوم 21 تالت يوم 21 رابع يوم 21 يعني مجموع دول كام 70 قال لا هو ال70 ده مش يقارب عدد شعب الايمان البضع و70 او البضع و60 شعبه قال لا يعني ال70 ده ال- العدد المتوسط بتاع شعب الايمان يعني كانك بترمي الجمار دهيت كان الشيطان مش هيسيبك في ولا شعبه كل شعبه الشيطان هيجيلك ان الشيطان قعد لابن ادم ها بأطرقه كلها مش هيسيبك في طريق هتروح تحفظ قرآن هيجي يحبطك هتروح تلبس النقاب هيجي يظبطك هتروح تبدأ تقوم الليل هيجي يعقدك هتبدأ انك انت تطلب علم هيجي يكبتك هيجي يشغلك هيجي قال لا، يعني الشيطان عايز يحطمك في كل الشعب ولا شعبة توصل منها لربنا طب وانت بترجمه بعدد الشعب ليه عشان تقول انا يا رب هجهده في كل شعبة انا يا رب هدخل في كل الشعب بإذنك و- وفضلك ويا رب هحارب الشيطان في كل شعبة وهرجمه وهعديه وهنطلق اليك ومفيش حاجة هتعديني يا رب انا هجاهد يا رب انا هستحمل يا رب انا مش هكسل يا رب انا هخزي الشيطان وهرغمه وهحط مناخيره في التراب يا رب الر- الرج- ال- الرجم يا جماعه الرجم يا جماعه الرجم ده اخطر منسك في المناسك كلها على فكره اكتر منسك الناس بتموت فيه كل سنه وايه رمي الجمرات اكتر منسك يعني الواحد فعلا وهو ماشي في الجمرات فعلا خطيره خطيره انك ماسك جمرات كل اللي حواليك والوف مؤلفه الوف مين ده مئات الالوف وكله هيرمي والناس عايزه ترمي وتبقى منظر رهيب بتبقى بتتشاهد وانت ماشي لانك ممكن تموت في اي لحظه هلا طب احنا رايحين ماسكين شويه حصيات نرميها ونمشي ومستعدين نعرض حياتنا حياتنا للخطر عشانها اه كأن ربنا بيعلمنا ان المسلم ده ممكن يعرض حياته للخطر عشان ينفذ امر ربنا لا ده عشان يرمي حصوتين ممكن يموت عشان اصغر امر من اوامرك يا رب انا اضحي بروحي وحياتي انا يا رب اضحي عشانك بمحبوباتي انا اضحي عشانك بشهواتي انا اضحي علشانك بكل حاجه تعطلني عنك ازاي المسلم يروح يرمي الجمرات ويرجع هنا يعطله عن ربنا حاجه ده انت كنت هتفقد روحك عشان ترمي حصيتين تنفيذ لامر الله تيجي هنا تكسر اوامر ربنا الكبيره عشان حاجات اقل من كده ازاي يا جماعه ازاي الحج ده تربيه رهيبه لينا تربيه رهيبه رمي الجمرات وبعد كده بقى الاضحيه بقى في يوم الحج الاكبر بقى ايه الاضحيه الاضحيه من التضحيه حاجه يعني هي الاسم جاي من الاسم تضحيه ان احنا نتعلم ان احنا نضحي نتعلم التضحيه يا جماعه التضحيه لله الشباب ما عادش عايز يضحي عشان ربنا امه محمد ما عادش عايزه تضحي عشان ربنا سبحانه وتعالى التضحيه الاضحيه يا اخواني في الله يعني كان احد ال- الناس بيحكي ايام الحروب الصليبيه وكان تاجر مصر من الصعيد وكان اسمر جامد وشكله مش جي... ما فيش في ملامح جمال خالص يعني وراح يتاجر في الشام ايام الصليبيين فجت واحده يعني واحده اجنبيه من الصليبيين وجت تشتري منه في حاجه وشكلها قوي فبدا يعني ايه ينزل لها في السعر وبدات هي كمان ايه يعني بدا يبقى في لغه حوار كده وبدات تيجي وتروح وتيجي وتروح فكان معاه واحده عجوز فكلمها قالت له ده مرات قائد من القواد الكبار بتوع الصليبيين لو عرف يقتلك ويقتلها ولكن قال لها طب نعمل ايه قالت له انا ممكن ان انا اربط منكم عهد يعني والعياذ بالله مقابل 50 دينار 50 دينار دي ثروه ثروه دفع لها الفلوس في الميعاد اللي قابلها فيها في بيت لوحدهم اترعب من ربنا وخاف من ربنا وافتكر عقوبه الزنا وافتكر الخوف من ربنا سابها ومشاها وما رضوش ان هو يمسها بعد كده رجع ندم تاني انا سبتها ليه كلم الست قالت له انت اول مره مشيتها ب 50 دينار انت المره دي تبقى ب 100 دينار ده جلم ال 100 دينار ثروه ودفعهم بعد ما جت تعب تاني من ربنا وخاف من ربنا ويا رب انا هعمل في نفسي ايه انا هعمل جريمه هرجع اندم طول عمري عليها هعمل جريمه هفضل طول عمري معذب معذب مش عارف انام ولا عارف اصحى من الندم عليها لا لا ومشاها تاني ثلاث مرات وما قدرش وخاف من ربنا سبحانه وتعالى بعد كده تمر الايام تحصل الحروب ال- ما بيننا وبين الحروب الصليبيه يتذبحوا ال- الصليبيين ويتكسحوا في داهيه ان شاء الله وبعد كده وبعد كده يا جماعه خلاص ترجع لنا ارضنا تانية والنساء بتوعهم يبقوا في السبي والرجال بتوعهم يقتلوا الراجل بعد كده بيتاجر في الرقيق فكان احد تجار الرقيق عليه ليه 10 دينار فبيقول له اتالي قال له ادخل خد اي اما ولا اي عبد من الايه من الرقيق خد اللي انت عايزه داخل يشوف لقى هذه المراه وسط الرقيق اللي بيحبها كان بيحبها فعلا خدها بال10 دينار واعتقها واتجوزها وانجبت ليه اربع اولاد كان كل ما حد يشوفهم انت لا شعرك اصفر ولا ابيض ولا عينيك خضراء انت جبت العيال دي ازاي يحكي لهم القصه انه لما تعفف عنها في الحرام ربنا رزقه اياها باقل من اقل مهر ممكن يدفع ب 10 دينار ورزقوا هذه الذريه منها وقال لهم والطعام اللي انتم بتاكلوه ده هي اللي طبخاه بنفسها سبحان الله لو تعففتوا يا شباب عن الحرام مش هتاخدوا حاجه غصب عن ربنا مش هتاخد واحده انت عايزها غصب عن ربنا ابدا والله العظيم مش هتاخد حد غصب عن ربنا يا جماعه نتعفف يا جماعه عشان ربنا يرزقنا عشان عشان ما احنا احنا ملناش غيره اصلا انت مش هتاخد حاجه من خزاينه من غير رضاه ولو خدت حاجه لو ساب لك حاجه بمعصيته ثق ان ده استدراج وتعذيب هتتعذبي بيه يا جماعه احنا عايزين نفوق مش هناخد حاجه غير بطاعته ملناش طريق في الدنيا والاخره غير بطاعته لا لنا طريق للوصول للجنه لو في طريق للجنه بالمعصيه يبقى في طريق لسعاده الدنيا بالمعصيه لو حد يقدر انه ينال قصور الجنه بمعصيه ربنا غصب عنه يبقى انت هتنال ذره سعاده في الدنيا بمعصيه ربنا والله يا جماعه المعصيه ما هتجيب سعاده قسما بالله المعصيه ما بتجيب غير التعاسه في الدنيا والتعاسه في الاخره بس والطاعه هي اللي بتجيب ال- السعاده في الدنيا والسعاده في الاخره عايزين نفوق يا شباب عايزين نفوق هي نفس الق... يا جماعه الاخره مش قانون والدنيا قانون تاني يا جماعه هما الاثنين نفس القانون هما الاثنين نفس القاعده اوعوا حد يفتكر انه هياخد نعيم الله في الدنيا والاخره بالمعصيه ده يبقى مجنون ده يبقى مخه ده عايز يتركب له دماغ تانية ده يبقى انسان يعني راكب المجري الله يكون في عونه ويهديه لا يا جماعه ده ربنا الملك الجليل سبحانه وتعالى بعد كده الاضحيه والتضحيه بعد كده مزدلفه يا جماعه من ضمن المناسك مزدلفه مزدلفه جايه من الازدلاف الزلفه القرب المكان اللي بنقف فيه نتقرب الى الله سبحانه وتعالى المسافه من منى لعرفات 9 كيلو بنمشيهم على رجلينا بنرجع من عرفات لمزدلفه 7 كيلو من مزدلفه لمنى عشان نروح نرمي الجمرات 3 كيلو رحله الحج دي مجهود عضلي لا يعلم مداه الا الله الا الله واللي بيركبوا اتوبيسات بيتبهدلوا اكتر من اللي بياخدوها على رجليهم الطواف لما بتحب تطوفي من فوق طواف من فوق اريح من الطواف من تحت الطواف من فوق ما اعرفش كام كيلو ده بيقولوا نص كيلو ال- الدو- ال- ال- اللفه وانا يعني اعتقد انها اكتر بكتير كمان يعني المسعى شوفي كام كيلو ما بين الصفا والمروه مجهود رهيب ليه تدريب على الجهاد تدريب على الصلابه في الدين تدريب على الجهاد يا جماعه عشان يخرج مننا رجاله زي زمان زي سعد بن ابي وقاص رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول عصبه من امتي يفتحون الايه البيت الابيض الله اكبر بيت امريكا لا لا لا بيت كسرى كان اسمه البيت الابيض برضه كانت على ايد سعد بن ابي وقاص قعدوا اربع ايام يقاتلوا الفرس لغايه ما دحروهم الفرس هربوا وركبوا السفن وعدوا الجانب الثاني من النهر بتاع بغداد عدوا الجانب الثاني المسلمين فضلوا واقفين هيعملوا ايه عايزين يعدوا النهر عشان يطردوا الفرس من العراق قعدوا كذا يوم مش عارفين يعملوا ايه لغايه ما طلع راجل قال ما الذي يمنعكم من عدو الله وعدوكم هذه النطفه شويه الماء الصغيرين دول ده نهر نطفه ايه ده ده نطفه وخاض بفرسه الماء فخاض الناس وراءه سموا الكاتبه اللي طلعت دي كاتبه الاهوال وفي منظر التاريخ ما شافش زيه وفي عبور التاريخ ما شاهدش زيه وفي معجزه من معجزات التاريخ يعبر المسلمين بالخيل النهر اللي في بغداد يعبر المسلمين بالخيل النهر ويعدوا للناحيه الثانيه الفرس اول ما يشوف المنظر كله يهرب ما عادش حد واقف يحارب وتسقط وتسقط وتفتح العراق بعد كده تفتح في العراق الموصل بعد كده تاني يوم تكريت بعد كده تالت يوم البصره بعد كده ربع يوم الكوفه بعد كده سعد بن ابي وقاص ياخد الجيش ويطلع على ايران بعد كده يفتح اذربيجان بعد كده يطلع لحدود تركيا الله اكبر راجل واحد راجل واحد عمل كل ده مجاهد راجل راجل يا أمة محمد راجل فين النماذج دي دلوقتي فين الرجالة دي دلوقتي فين النماذج بتاع سعد بن أبي وقاص مزدلفة والمشي في الحج والجهاد في الحج بيربينا على النماذج ده ايه ان احنا نبقى كده حج بقلبك ارمي الجبروت بقلبك ارمي ش- ارجم شياطين الانس والجن هنا بقلبك ارجم كل شيطان في حياتك اعزم انك هتدخل شعب الايمان كلها مزدلفه تزلف الى الله بكل عمل صالح تزلفي الى الله بكل ذكر تعرفيه لسانك يشتغل في الذكر وحو... وجوارحك في الطاعه يا جماعه عايزين عايزين عيشوا في لحظه البعث زي الناس وهي قايمه في منى وقايمه ورايحه عرفات عيشوا يا جماعه النفره يوم النفره انفروا انفروا انفروا في طاعه ربنا انفروا في الدعوه الى الله زي يوم النفره كده عايزين يا جماعه نعمل نفس اللي هم بيعملوه هنا نعيش لربنا بقلوبنا بعد كده عرفات يا سلام يوم عرفات ده بقى يا جماعه واحنا خارجين والناس خارجه من مخيمات صغيره بعد كده تبقى شوارع صغيره كنا خمسه من هنا وخمسه من هنا بقينا 50 ماشيين في الشارع الصغير بعد كده الشارع ده بعد الشارع ده بقينا 5000 بعد كده تفتح على شوارع كبيره بقينا 50000 بعد كده تلاقي الشوارع بقت كبيره جدا والناس كلها ماشيه تلبي وناس من اندونيسيا وناس من اوروبا وناس امريكان وناس من وسط افريقيا وتلاقي ناس ماشيه ده ورجلها مشلوله ماشيه بتزحف جنبك وتلاقي واحد شايل امه على كتفه وماشي وكله بيلبي وتلاقي ناس بتلبي بالفرنساوي وبالطلياني وبالجريجي وناس مش عارفه تنطق عربي اصلا وتلاقي ناس نايمه على رؤوس الجبال طول الليل ونازله تلبي من رؤوس الجبال منظر يخلع القلب منظر يخلع قلب الحجر يوم نفرة عرفة منظر محدش يقدر يستحمله والله يا جماعة الواحد بقى ماشي مش بيبكي مش بيبكي هو مش قادر يستحمل اصلا مشاعره والناس كلها لبيك المشلول بيقول لبيك والكسيح بيقول لبيك والاعمى بيقول لبيك واللي متشال على الرؤوس بيقول لبيك واللي نازل من الجبال واللي بيتكلم عربي واللي ما بيتكلمش عربي والطفل والعجوز والشاب والمرأة كله ماشي كله ماشي بيلبي ربنا سبحانه وتعالى وبيكبر ربنا الله أكبر كبيرا تخيلوا يا جماعة تخيلوا اليوم العظيم ده هو الأعظم عند ربنا الكعبة ولا عرفة الكعبة قال لك، طب يا رب انت هتتنزل وهتجيب الدعاء وهتعتق من النار وهتغفر طب ما كنا في الكعبه بقى الاحسن لا اوعوا تفتكروا ان الفتوحات مرتبطه بمكان انت ممكن وانت في بلدك ده اهو ده يا ربنا ينزل عليك فتوحات اعظم من الفتوحات اللي هتنزل هناك ايوه قال لك، ليه عشان ربنا يقول السبب في العطاءات للكعبه والعرفات الطاعه روحوا هنا حاضر تعالوا هنا حاضر طيعيه هنا طعيه هنا زي اهل عرفات وهو يفتح عليك فتوحاتهم حج بقلبك بقى طوعوا هنا طيع ربنا هنا وهو يفتح عليك هذه الفتوحات لسه متفرج على فيلم على موبايل لمنظر كلمة الله في السماء يوم عرفات والحجاج واقفين لابسين ال- ال- اللبس بتاع الاحرام الابيض وواقفين الناس من- واقفين كلهم يبصوا في السماء فيلم يجي حوالي 57 ثانية من كتر الانفعال مش قادرين سبحانك يا الله لا اله الا الله الناس قاعدة تهتف من كتر الانفعال وهي شايفه كلمه الله مكتوبه في السماء سبحان الله العظيم سبحان الملك يوم كرامات ويوم عطاءات ويوم تنزل للملك ويوم تجلي يوم يوم عظيم ويوم عتق من النار اكتر يوم يعتق فيه ناس من النار يوم عرفات يا جماعه وانت خارج من عرفات انا فاكر وانا خارج من عرفات فركبت ميكروباص كده فوقفنا على كوبري انا ببص يا جماعه ورايا على الناس وهي خارجه وانا كنت خارج من اول الناس قاعد في مسجد نمره طول اليوم ومسجد نمره ده على الطرف على طول وقمت طالع من اول الناس خالص ببص والله يا جماعه منظر يوقف شعر الراس ببص يمين لقيت طوفان بشر خارج ايه الالوف المؤلفه دي ببص شمالي طوفان بشر طالع ببص لقيت الجبال طوفان بشر طالعين يصوروا المناظر ببص ورايا لقيت طوفان بشر سبق فضلنا كذا كيلو لغايه مزدلفه طوفان بشر في كذا اتجاه اعداد وكل ده ده لسه البدايات اعداد رهيبه قلت يا رب احنا فين يا رب من الناس دي يا رب الناس اللي انا شفتها قدام قبر النبي واقفه تبكي انا فين منها الناس اللي قاعده تطوف حوالين البيت الحرام طول النهار الناس اللي بتطوف بعد كل صلاه الناس دي كلها انا فين منها يا رب انا فين واللي يشوف منظر امه محمد يوم عرفات يظن ان الامه دي والله يا جماعه ما فيش حياتها مشكله يظن ان الامه ديت لا يمكن يكون في ارضها شبر مغتصب على ايد الخنازير اليهود يظن ان الامه دي لا يمكن يكون فيها امراه في هذه الامه بتغتصب والعياذ بالله يظن ان الامه دي لا يمكن رمزها ونبيها وقائدها ورمز كرامتها وشرفها يكون بيتهان وبيترسم الرسومات ال- المسيئه للنبي عليه السلام على الصحف ال ال الاوروبيه اللي, اللي يشوف منظر الامه يظن الامه دي لا يمكن حد يقدر يعمل لها حاجه لا يمكن حد يقدر يقرب لها ولكن للاسف يشوف الواقع بعد الحج لبيك ثم ماذا ثم ماذا بنروح نقول لبيك وبعد كده نيجي نلبي هنا احنا المهم انك تفضل حياتك بتقول لبيك مش تروح هناك يومين تقول لبيك وتيجي هنا تقول سمعنا وعصينا المهم انك تفضل طول حياتك تقول جاي لك يا رب معاك يا رب على بابك يا رب بسعى لك يا رب مشتاق لك يا رب بتزلف اليك يا رب انا مش واقفه عرفات وراجع للمعاصي انا راجع مغسول راجع انسان جديد انسان طاهر تقدري تخرجي من يوم عرفات كيوم ولدتك امك وانت هنا تتغسلي من ذنوبك زي ما هم بيتغسلوا من ذنوبهم هناك نتغسل من ذنوبنا بالتوبه والدعاء والاعتكاف هنا نقدر حج بقلبك حج بقلبك يجي يوم عرفات وبعد كده بعدها يا جماعه طواف الوداع بقى يا قلب الانسان ساعتها يا مين اللي يقدر يمسك قلبه ساعتها مين اللي يقدر يمسك قلبه وهو واقف يتلاقي ناس في طواف الوداع ده مش قادرين ينطقوا اصلا مش قادرين يقولوا حاجه هو واقف انا هسيب كل ده انا هسيب كل الثواب ده انا هسيب كل النفحات دي انا هسيب كل الرحمات دي وراجع انا هطوف الوداع وخلاص وداع هقول وداع يا بيت الله الحرام وداع يا مناسك الحج وداع يا المسجد اللي فيك الصلاه ب ألف صلاه وداع يا ارض الحرمين وداع وارجع وانا مش عارف هرجع تاني ولا هموت ومش راجع تاني هنا وداع يا صلاه الحرم وداع يا اذان الحرم وداع يا الصلاه ورا شيوخ الحرم وداع يا روحانيات الايمان الحرم وداع يا رحمات ونفحات مزدلفه ومنى وعرفات طواف الوداع طواف اكبر شوق في قلبك كله وانت بتطوف المره دي بشوق غير اي شوق وبرغبه غير اي رغبه وبمعاهده لله غير اي معاهده وانت بتطوف وانت عارف انك المفروض كل اللي فات ده يرجعك انسان جديد جديد تماما في علاقتك بالله سبحانه وتعالى حج بقلبك لو اللي بيروح المدينه المنوره لما بيزور قبر النبي عليه الصلاه والسلام ومسجد النبي لما تقف قدام النبي ده لقاء حقيقي لقاء حقيقي بينك وبين محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام اللي احنا بنقرا في الكتب عنه ولسه مش انا ما شفتوش لقاء حقيقي فيه حب وشوق رهيب وبص له حبك وشوق في تعظيم رهيب رهيب رهيب ده الغرب نفسهم قالوا لو كان محمد حي بيننا عليه الصلاه والسلام لحل كل مشاكل العالم وهو بيحتسب في الجنب القهوه في خجل رهيب احنا فين من سنه النبي انت فين من سنه النبي وانت واقف قدامه خجل رهيب انت عملت ايه لما النبي اتشتم عملت له ايه نصرته بايه دفعت عنه بايه رفعت ذكره باذن الملك بايه خجل رهيب وفي حسره رهيبه لو كنت معانا يا رسول الله عليه الصلاه والسلام مره كنت في مسجد والشيخ كان بيتكلم عن عمر بن الخطاب والله يا جماعه انا كان ايام ايام ازمه في الدعوه وايام هموم في الدعوه وايام هموم في الطريق لربنا انا ما قدرت اتمالك ح- عيني طول الدرس يا رب عايزين سند يا رب عايزين سند احنا ضعاف يا رب احنا غلابه احنا واقفين نقول للناس ربنا واحنا نفسنا غلابه عايزين رجاله زي الصحابه كده يجوا يسندونا ونمشي وراهم ونسمع كلام عايزين ائمه يا رب عايزين قدوات يا رب عايزين ناس نمشي وراها يا رب بدل ما احنا احنا بقينا احنا بقينا بنوجه الناس يا رب واحنا غلابه وضعفه واغلب من الغلب كله ملناش غيرك يا رب احنا عايزين سند عايزين حد كده نحس ان احنا مطمنين واحنا ماشيين وراه بعد كده الواحد لما يفتكر النبي امال لو النبي معانا بقى امال لو رسول الله صلى الله عليه وسلم معانا بس احنا دلوقتي حسبنا الله ونعم الوكيل معانا الله هو اللي هينصر دينه باذن الله سبحانه وتعالى هو اللي هينصر دينه لما تروح تزور شهداء احد ياه لولا التضحيات اللي ضحاها في نص ساعه كل دول اتقتلوا في نص ساعه لما النبي اتكشف عليه الصلاه والسلام وقال من يردهم عنا وله الجنه في نص ساعه كل دول لو ما كانوش اتقتلوا عشاني وعشانك كنا طلعنا ايه كنا رحنا فين لو ما كانوش ضحوا عشان الدين التضحيات دي كلها تخيلوا يا جماعه شهداء احد لما طلحه وقف يدافع عن النبي لوحده عليه الصلاه والسلام انك تقف تدافع عن الدين لوحدك انك تقف تدعو الى الله في الجامعه لوحدك انك تقف تدعو الى الله في كل مكان لوحدك لوحدك وده نام وده تخاذل وده الدنيا غرته وده ف- جري ورا الفلوس وده وده فطر وده انتكس وانت واقف راجل واقف جبل وزلزلوا لما بقرا ايه الله وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله قول زلزلوا يا رب ما بيثبتش في الزلازل غير الجبال دول كانوا جبال جبال الزلازل ما وقعتهمش لازم تبقى جبل مين فينا اللي واقف الوقفه دي مين فينا يا جماعه اللي واقف الوقفه دي بعد كده لما ترجعي بقى ترجع بقى من هناك واحنا واقفين في المطار بتاع الرجوع ومستنيين شنطنا وده معبي الشنط مكسرات وده معبيها هدوم ودي معبيها هدايا واقفين كلنا بقى في مكان الشنط الشنط جايه ايه, إيه آليا كده ايه تتعرض قدامنا الشنط قاعده تخرج ما فيش شنط ما فيش شنط لا شنط ورا شنط ورا شنط مش شنطنا مش شنطنا مش شنطنا شويه بقى تبدا تتوتر لما 200 300 شنطه يطلعوا ومعظم الناس ما شافوش شنطهم لسه مش شنطنا يبدا الناس يتوتروا قلت ياه هو ده موقف الميزان بالظبط الناس هناك جهزت شنط سفرها اللي حط مكسرات واللي حط هدوم واللي حط دنيا واللي حط واللي حط وكل واحد مستني شنطته بقى لما نزل البلد بتاعته بقى من بلد الغربة قلت يا رب احنا نرفع الميزان كده كل واحد مستني شنط السفر اللي جاهزة في الدنيا اللي معبي حسنات واللي معبي سيئات واللي معبية دعوة واللي معبي قيام وكل واحد مستني يا ترى يا رب الشنط خرجت ولا لا يا رب شنط القيام ما خرجتش يا ما قبلتش ولا ايه يا رب شنط الصيام ما خرجتش ما قبلتش ولا ايه يا رب شنط الدعوة هتخرج وهتقبل ولا ايه يا رب شنط السيئات مش عايز اشوفها تود لو ان بينها وبينه ابدا بعيد مش عايزها تيجي يا رب اغفرها واعفو عني يا رب ابعدها عني يا رب مش عايز اشوفها نفس المنظر بالظبط يا جماعه جهز شنطه سفرك من الوقت اللي انت هتحطه في الشنطه الوقت هو اللي هتلاقيه يوميها اللي انت هتحطيه في الشنط الوقت هو اللي هتلاقيه يوميها اجهزوا يا جماعه استعدوا بلاش غفله يا جماعه حجوا بقلوبكم عيشوا بقلوبكم مع كل المعاني ده ايه عشان ان شاء الله باذن الله اول ما تتفتح قدامنا الفرصه وبيت ربنا يتفتح قدامنا ننطلق بقلوبنا نروح هناك بقى نبقى فرسان البيت الحرام ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى فرسان البيت الحرام نروح هناك فرسان في عباده ربنا سبحانه وتعالى يا اللي ما قدرش يسافر السنه دي اللي سافر حج بقلبك ربنا يبارك فيك وربنا يعينكم يا رب وربنا يلحقنا بالصالحين يا رب من عندك يا رب واللي قدر يسا... واللي ما قدرش يسافر السنه دي لو انت ما انتش قادر يا حبيب قلبي اشتاق بقى اشتاق واستعد لما الباب يتفتح وانا أنا الكلام ده كله هدفه تخ... تهييج القلوب تهييج قلوب الشباب والكبار لانك انت ان شاء الله او تحوش من الوقت عشان اول ما العمره تفتح تطلع اطلع بقى وروح بقى عيش هناك كل واحد يا جماعه اعمل علبه للتحويش اعمل ركن للتحويش من الوقت حوش على قد ما تقدر عشان اول ما الباب يتفتح بعد الحج بشهر ولا شهرين ان شاء الله بيبقى بقى ارخص ما تكون تطلع بقى تحج وتسيب الدنيا كلها عشان ربنا يا جماعه العروسين اللي بيتجوزوا الاثنين المخطوبين وقاعدين قدامي يعهدوا ربنا ان ان شاء الله شهر العسل هناك خلاص بقى اي شهر عسل بقى بلا بتاع بلا مش عارف ايه نطلع بقى هناك في العمره ان شاء الله شهر عسل بقى ايماني عظيم في اجمل مكان في العالم اجمل والمكان اللي فيه كل مشتريات العالم مش هتلاقي مكان فيه الرفاهيه اصلا والمشتريات هناك تخيل بقى ال- الدين والدنيا كلهم اتجمعوا في مكان واحد اللي, اللي عايز يصيف ناوي يصيف ولا يطلع اجازه المصيف يبقى المصيف بتاعنا هناك بقى ننوي من الوقت ونحوش طول الشتاء عشان مصيفنا في الصيف يبقى هناك ان شاء الله في العمره حتى لو هنطلع اتوبيسات بريه ونوفر جزء من الفلوس ويبقى على قد المصاريف اللي كنا هنصرفها هنا لازم يا اخواني طيب اللي كان معاه ما طلعش اه اه يا خسارتك إن عبدا حديث صحيح إن عبدا أصححت له بدنه وبسطت له في رزقه أو وسعت له في رزقه ولم يفد إلي خمسة أعوام لمحروم محروم يا اللي معاك خمسين ولا مئة ألف جنيه ما انتش محتاجهم في حاجة من ضرورات الحياة ولا مئتين ألف ولا ربع مليون ولا مئة مليون ولا مليار وما طلعتش بقالك خمس سنين محروم غلبان الناس اللي يقعدوا يقولوا اللي يطلعوا يحجوا ب 50000 جنيه ما يزوجوا الشباب ي- ي- انتوا بتتكلموا في ايه يا جماعه الله يعني انا دلوقتي مثلا الناس عادت بتصلي قليل الناس بتصوم ليه ما يبطل ما ده عباده وده عباده يا ابني الله هي الناس قاعده تاكل ما يشربوا يا ابني ما الاكل ضروري والشرب ضروري الله ما يطلع يحج ويطلع للفقراء والمساكين لا لا يا جماعه ايه ايه ايه, إيه الفهم الغريب ده ايه الفهم العجيب ده ده انت بتروح هناك بتتشحن شحنه عمرك كله لو كنت ناوي تطلع 5000 جنيه ورحت تحج هترجع تطلع اللي وراك واللي قدامك لو انت حجيت صح وحجيت بقلبك انتوا بتتكلموا ازاي الناس اللي مش فاهمه حاجه في شرع ربنا دي بتتكلم ازاي الناس ده العباده دي هي ديننا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الناس اللي قاعده لا اصل الدين مش عارف ايه والدين ايه اه الدين معاملات والدين اخلاق والدين صدقات والدين و... ولكن اولا الدين عباده والصيام والقيام اه المذاكره عباده والشغل عباده والتجاره عباده ولكن في اختراع اسمه البكاء من خشيه الله في الثلث الاخير وفي اختراع اسمه البكاء من خشيه الله وانت بتقرا القران وفي اختراع اسمه حفظ القران وختم المصحف وذكر الله والتسبيح وجلسه الضحى و... اختراعات اهو برضه يعني يعني مش مش ده الحاجه الوحيده ما دي حاجات في الدين اهو يا جماعه ده ديننا عايزين نفهم ديننا صح مش نروح واحد يقول لك إيه، طلع لله اه طلع لله واطلع حج ايه المشكله ايه القضيه ايه القضيه يا جماعه هو في تعارض بين الاثنين عايزين باذن الله سبحانه وتعالى باذن الملك سبحانه وتعالى يعني نحج بقلوبنا هنا عايزين 1429 هجريا ان شاء الله تبقى في ميزاننا يوم القيامه ان شاء الله باذن الله نلاقيها في ميزاننا احنا مش هنضيع الثواب ده يا جماعه مش مش المؤمن اللي ضايع الثواب ده مش المؤمن اللي يشوف الناس بتغرف كنوز وهو قاعد يبصمص شفايفه قدامهم لا والله والله لنزاحمنهم في الطريق الى الله والله هنجلد ايدينا ورجلينا عشان تسعى هنا وتطوف هنا وتعبد ربنا هنا وتتنسك لربنا هنا ما هنسيب طعم يعملوها هناك الا وهنعملها هنا باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله على الفرصه دي ابدا هنحج ان شاء الله الحجه دي لازم كلنا نحجها الحجه دي لازم تبقى في ميزاننا كلنا لازم يبقى عندنا الهمه دي يا امه محمد لازم نرجع للهمه بقى لازم يبقى ينطبق علينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حبسهم العذر ان والله يا رب احنا معذورين يا رب عملنا كل اللي نقدر عليه هنا وما كانش في طريق نروح بيه هناك خلاص يا رب ادينا الاجر والثواب بقى يا رب يبقى زينا زيهم باذن الله سبحانه وتعالى طيب في حاجات بتقوم مقام الحج قبل ما اسيبكم اه انت ممكن تحج كل يوم 8 حجات 8 حجات ايوه حبيبي 8 حجات ده حديث صحيح خمس حجات تتوضا في بيتك وتنزل تصلي الفرض في الجامع اول ما تسمع الاذان تتوضا وتقول لبيك اللهم لبيك كده بالظبط زي اللي هناك وتقوم نازل مصلي في الجامع الوضوء كانه احرام والصلاه في الجامع كانك رحت البيت الحرام دي زي دي كده عند ربنا سبحانه وتعالى تاخد اجر حجه ده في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى خمس حجات انك اول ما تسمع الاذان وانت اول ما تسمع الاذان على طول نقوم متوضيين كاننا بنحرم وننطلق الى الجامع وانت تنطلق لاوضه تنطلق لاوضه نومك طيب وجلسه الضحى حجه وعمره اه طبعا امال ايه ده في اثار وان كانت يعني يعني في اثار ان في باب في الجنه اسمه باب الضحى باب الضحى في الجنه يعني الساعه اللي بعد الفجر دي في ناس لو ما استغلتش غيرها في طاعه ربنا بتدخل الجنه الساعه دي انت ممكن تدخل بيها الجنه بس بس لو ساعه استغلتها باب في الجنه اسمه باب الضحى تخيلوا يا جماعه يبقى ادي حجه تانية جلسه الضحى وبعد كده الركعتين بتوع الضحى يبقى ادي سادس حجه طب والحجه السابعه الحجه السابعه حبيب قلبي انك تتوضى في بيتك وتروح تحضر درس علم في الجامع اي درس من المغرب للعشاء اي درس بعد العشاء اي درس بعد العصر درس علم ده درس وعظ كلها دروس علم اجر حجه عند ربنا حديث صحيح ايوه صحيح قال له طب والحجه التامنه لما فقراء المدينه راحوا للنبي عليه الصلاه والسلام قالوا له يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور الاغنياء اللي لابسين لبس فخم خلاص خدوا الاجر ليه يصومون كما نصوم ويتص... و... ويصلون كما نصلي ثم معهم فضل اموال يحجون بها ويعتمرون ويتصدقون ويجاهدون بيحجوا ويعتمروا بفلوسهم معناش فلوس يا رسول الله فقال الا ادلكم على عمل اسمع بقى الكلام بقى الخطير بقى الخطير جدا جدا الا ادلكم على عمل اذا فعلتموه ادركتم من سبقكم هم راحوا يحجوا ويعتبروا بفلوسهم انا معيش فلوس اعملوا ده تلحقوهم ايه يا رسول الله بعد كل صلاه تقول سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله اكبر 34 باذن الله سبحانه وتعالى او سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله اكبر 33 وتمام ال100 لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ختم الصلاه ده اهو بحجه تدرك بيه ثواب الحج ادي 8 فرص اهي طب انا عايز فرصه بقى مضاعفه حسنات زي البيت الحرام بصوا بقى انا هديكم دلوقتي كنز كنز ما عادش ينفع يتطبق النهارده ولا بكره ولا بعده ولا بعده ليه بيتطبق يوم الجمعه بس يوم الجمعه بس ايه الكنز ده بس تعهدوني قدام ربنا ان من الجمعه الجايه تطبقوه انت ممكن تطبقيه خد اخوك معاكي او جوزك معاكي نزليه بقى وانت ممكن تطبقه انت باعتبارك راجل ممكن تنزل من بدري اسمعوا بقى الحديث الصحيح بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بكر وابتكر بكر وابتكر يعني نزل من بيته في البكور البكور ده يعني 6 7 الصبح يا جماعه يعني يا دوبك بعد جلسه الضحى يعني والضوء الشمس لسه بتطلع كده في الاول خالص قال بكر وابتكر ده اول شرط وغسل واغتسل غسل هدومه الشراب اللي انت لابسه يبقى مغسول يعني لما كان الواحد بيحاول يطبق الموضوع ده كنت من بالليل بطمن ان زوجتي غاسله الشراب وغاسله الهدوم كل الهدوم اللي بلبسها هدوم مغسوله مغسوله ونظيفه ما البسش اي حاجه مش مغسوله ونظيفه اول لبسه هدومك كلها اول لبس وغسل واغتسل اغتسل ومشى ولم يركب نزلت هتروح تصلي الجمعه قال لا من الساعه 7 الصبح راح اصلي الجمعه اه امال انت فكرك ايه انا اقول لك الوقت الثواب ان شاء الله وتاب مشى ولم يركب يعني مثلا انت رايح الجماعه الشرعيه مثلا اللي بينها وبينكم 3 كيلو هتمشي 3 كيلو دول ومشى ولم يركب وهتاخد الذكر السكه كلها ذكر طبعا و اسودنا من الامام تروح تقعد قدام اول ما توصل الجامع قدام خالص طب افرض ما لقيتش مسجد فاتح هات السجاده اقعد قدام مسجد روح انصار سنه مسجد انصار سنه بيفتحوا من الفجر روح اي مسجد بيفتح من بدري وماشي و- ومشى ولم يركب ودنا من الامام قدام خالص واستمع وانصت لما الخطبه اشتغلت استمع وانصت وفي قبلها وصلى ما شاء الله له ان يصلي راح هناك يقرا القران ويقف بقى ايه يصلي يصلي يصلي لغايه ما الامام يطلع على المنبر تقوم مسلم الصلاه بتاعتك وتقعد تسمعه قعد يصلي يوم الجمعه ما فيش قراءه اصلا قبل الظهر بتلت ساعه ولا حاجه وقعد يصلي طول الوقت ده ها ايه يا رسول الله ثوابه بقى اللي عمل كل ده يا رسول الله ياخد ايه كان له بكل خطوه خطاها الى المسجد اجر سنه صيامها وقيامها يعني تخيل والخطوه بتاعك للمسجد طبقت كل ده من 6 الصبح نزلت واستحميت غسل واغتسل تاخد دش جميل بقى وتغسل شعرك بالشامبو بقى و- وتروق شبابك بقى وايه وعطر بقى و- وت- وتروق نفسك وبعد كده غسل واغتسل بقى وتلبس الهدوم النظيفه بقى اللي جايه من على الحبل بقى ومكويه وبعد كده وحتى الجزمه تلمعها وتنضفها وبعد كده ماشي ولا مركب تاخدها ماشي لغايه المسجد ومعاك سجاده الصلاه بتاعتك عشان لو المسجد ما كانش لسه فتح ولا حاجه وبعد كده ودنا من الامام وصلى ما شاء الله ان يصلي تقعد بقى تصلي اربع ركعات بسوره الكهف تصلي بقى زي ما انت عايز بقى وتقرا قران وتذكر ربنا واستمع وانصت تفضل مركز جدا مع الامام اوعى تنام بقى لانك صاحي من بدري فكان كان له بكل خطوه خطاها الى المسجد اجر سنه صيامها وقيامها تخيل بقى ادي ليله قدر اسبوعيه اهي يوم قدر اسبوع اهو يبقى عوضنا الحرم ولا لا الى ان ياذن الله سبحانه وتعالى ويفتح الله على قلوبنا يلا هي- ناويين على شهر العسل مع ربنا بقى في البيت الحرام يلي ناويين على المصايف المصيف الجديد بتاعنا في العمره ان شاء الله حوش من الوقت يا حبيبي انت و... انت واختي لان ان شاء الله باذن الله ان شاء الله احتمال في اول ما الحرم يفتح كده نعمل عمره كبيره كده ان شاء الله لو ربنا رزقنا كده شركات تعمل عمرات مخفضه ونطلع مع بعض البيت الحرام كده وربنا يفتح علينا ان شاء الله في العباده مع بعض هناك باذن الله سبحانه وتعالى ويبقى جوله ايمانيه كده عاليه ان شاء الله يعني انا بقولها من باب النيه لله من باب ان الواحد بينه وبين ربنا ربنا قدره ما قدروش بقى ان هو نواها لربنا وربنا يتقبل ان شاء الله وبعد كده باذن الله سبحانه وتعالى ما ننساش المق... ما يقوم مقام الحج ال- جلسه الضحى في الوضوء وصلاه الفريضه في الجامع إيه، حضور درس العلم بعد وضوء في بيتك واذكار بعد الصلاه اللي سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر 33 مره وفي الاخر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير ليله القدر الاسبوعيه بتاعت يوم الجمعه الصبح حج بقلبك اسعى بقلبك طوف بقلبك اقف على بابه بقلبك تزلف اليه بقلبك التعريف بالامصار يوم عرفه كلنا ننزل نعتكف في الجوامع زي ما ابن عباس وسعيد بن جبير وكبار السلف والامام احمد بن حنبل قال لا باس به في الشرح الكبير لابن قدامه ننزل بقى يا جماعه نقلدهم في كل حاجه الثلاث ايام اللي باقيين دول او اليومين والثلاث ليالي اللي باقيين دول نقلدهم في كل حاجه نعيش بقلوبنا مع ربنا نعيش بقلوبنا نطوف ونسعى ونعمل كل مش اللي, اللي بيطوفوا حوالين الكعبه بيعملوه اللي بيطوفوا حوالين البيت المعمور في السماء السبع بيعملوه نعبد الله في الارض كما تعبده ملائكه السماء باذن الله سبحانه وتعالى باذن الملك الجليل ما تنسوش ان ايام التشريق الثلاثه اللي هي تاني يوم وتالت يوم ورابع يوم العيد العلماء قالوا انها تلحق بالفضل ايام العشر يعني بدر فضلها رهيب زي ايام العشر صله رحم وذكر لله وعبادات باذن الله سبحانه وتعالى اللهم ارزقنا الحج بعد الحج اللهم ارزقنا الحج بعد الحج اللهم افتح ابواب البيت الحرام لنا يا رب اللهم افتح لنا سبيلنا الى بيتك الحرام يا رب اللهم كما أخبرتنا عن موسى عن عبدك موسى أنه كان ذاهب إلى بيتك الحرام وله جوار بالتلبية اللهم فارزقنا أن نحج إلى بيتك الحرام ولنا جوار بالتلبية اللهم ارزقنا الطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة وعتق رقابنا من النار يا رب اللهم ارزقنا الحج بعد الحج وارزقنا العمره بعد العمره اللهم انك تعلم انه ما حال بيننا وبين الحج الا الا العذر الا العذر اللهم فاكتب لنا اجرهم اللهم لا تحرمنا اجرهم اللهم لا تحرمنا اجرهم اللهم لا تحرمنا اجرهم اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اجعلنا لك صوامين لك قوامين لك ذكارين لك شكارين استعملنا في طاعتك ليلا ونهارا استعمل ألسنتنا في ذكرك ليلا ونهارا استعمل أعيننا في تلاوة القرآن ليلا ونهارا استعمل جوارحنا في عبادتك والدعوة إليك ليلا ونهارا اعصم أبصارنا من النظر للحرام اعصم أسماعنا من سماع الحرام اعصم ألسنتنا من النطق بالحرام اعصم بطوننا من أكل الحرام اعصمنا من الحرام يا رب يا رب تب علينا توبة ترضى بها عنا تب علينا توبة ترضى بها عنا تب علينا توبة ترضى بها عنا برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله